السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد فالحقيقة يا جماعة يعني الواحد ولله الحمد يعني حزين ان هو امتنع عن هذا الدرس لمدة اسبوعين بسبب الظروف المرضية والواحد نتيجة هموم الامة ومشاكل الامة يعني بدأ يدخل المستشفى كتير يعني مش عارف مين يتقتل الواحد يدخل المستشفى بلد ايه تروح الواحد يدخل المستشفى فانا مش هضيع لوحدي يعني انا مش هروح فيها لوحدي فلازم انتوا تروحوا معايا انتوا كمان عشان كده الواحد قرر الليلة باذن الله سبحانه وتعالى ان كل اللي تعب الواحد جوه هنا يطلعه ويحطه قدامكم عشان كده درس النهاردة هموم يعني تخيلوا لو جبنا واحد وقلنا له ابنك جعان مين يشيل هم اكله يقول انا طب ابنك تعبان مين يشيل هم راحته انا طب ابنك مريض مين يشيل هم علاجه انا طب دينكوا يا جماعة الهموم اللي بيتعرض لها الاسلام مين يشيل هم الاسلام من يحمل هم الاسلام لو انا عرضت عليكم لنا هموم للدين بتاعنا ديننا احنا اللي هنتسأل عليه في القبر ويتقال لنا ما دينه لو عرضت عليكم هموم الاسلام تشيلها او تشيل هم واحد من الهموم اللي انا هتكلم عنها احنا وصلنا لاي درجة زمان ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سيدنا محمد بعت سيدنا عثمان بن عفان يدخل مكة في صلح الحديبية واشيع انه قتل الجيش كله بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الايه على الموت المسلمين كلهم بايعوا على الموت لما مسلم واحد بس اشيع انه قتل يبقى شوفوا احنا وصلنا درجة ايه دلوقتي غزوة بني النضير كانت بسبب امرأة واحدة مسلمة قتلت لا يبقى اغتصبت لا امال ايه اهينت يا يبقى احنا كر... عايزين نصلي الجنازة على احساسنا بالشرف والانتماء لديننا والله يا جماعة شوفوا زمان كان ممكن معركة تقوم مع الروم عشان الحارث بن عمير الازدي الرسول بعته لهم وقتلوه الرسول يطلع غزوة تبوك عشان واحد عشان مسلم واحد مش الاف الجثث في جميع انحاء العالم من المسلمين ومفيش حد بيتحرك انت متهم كل واحد فينا يخشى والله العظيم انه يجي يوم القيامة يدخل على ربنا معاه ملف قد كده اهو اول ورقة انت متهم بالتواطؤ مع اليهود في احتلال فلسطين انا ده انا كنت بدع عليهم يا رب وكان الامام والله لما يدعي عليهم اقول امين وانا بعيط واقول اللهم اهلك اليهود بالمش عارف مين والامريكان بالطليان والروس بالهندوس واقعد اعيط مع الامام يا رب انت متهم بالتواطؤ مع الامريكان والانجليز في العراق وافغانستان انا يا رب انا ده انا كنت بدع عليهم انت متهم بالتواطؤ مع المنصرين في جنوب السودان انت متهم بالتواطؤ مع الروس في الشيشان انا يا رب اه والله يا جماعة عشان مش ده الاسلام مفيش حاجة اسمها يبقى اسمك مسلم وتشوف حرمات الاسلام بتنتهك وانت واقف ساكت ما ينفعش مش اللبنانية اللي اتقتلت في ايد ابنها دي وابنها قاعد يعيط وامه بتطلع روحها دي مش دي اختك مش المسلمة اللي في العراق اغتصبها اربع جنود امريكان وبعد كده قتلوها دي اختك مش المسلم اللي معتقل الوقت في معتقلات اليهود ده اخوك مش دول اخواتنا يبقى اخوك ده يعني حتة من قلبك ازاي تضحك واخوك بيبكي ازاي تنام واخوك مرعوب احسن يتقتل لو نام ولا عينيه غفت ازاي تحلم بمستقبلك واخوك ملوش مستقبل اصلا مشرد في البلد بتاعته ازاي انك انت تفرح واخوك حزين ازاي انك انت تشبع واخوك جعان اخوك ده يعني حته من قلبك يبقى اذا يا جماعه لما واحد مننا يعذب يوم القيامه على قضيه قضيه من قضايا الدين الله سبحانه وتعالى ليس بظالم لا الكلام ده مش حماس الكلام ده نصوص الدين كلها بتشهد ليه ده دين ده دين هتتسال عنه في قبرك قبل تتسال عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى عشان كده يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول الا تنفروا الا تنفروا لو ما قمتش لو ما اشتغلتش لو ما نصرتش الاسلام هتعمل فينا يا رب هتسيبنا هتتخلى عنا لا يا حبيبي الا تنفروا يعذبكم يعذب اه اصل انتوا فاكرين يا جماعه ان العمل لدين الله ده تطوع العمل لدين الله ده فرض عين على كل من ينتمي لهذا الدين انا ما بكلمكش عن دين واحد تاني بكلمك عن دينك انت عن الدين اللي هتتسال عنه في القبر انت انتسابك لهذا الدين اللي انت ما بتعملوش حاجه انتسابك ليه هو اللي هيدخلك الجنه وانتسابك ليه هو اللي هينجيك من عذاب القبر وانتسابك ليه هو اللي هيشربك من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتسابك ليه هو اللي هيوقفك في ظل عرش الله وانتسابك ليه هو اللي عامل ليك كرامه في الدنيا انت عملت له ايه قصاد كل اللي انت خدته من ورا دينك انت عملت لدينك ايه ايه اللي انت عملته ما دينك مش في واحد يجي يقول ده ابويا ابويا يقول له انا متبري منه ممكن واحد مننا وهو في القبر في احرج لحظات حياته دينه يقول لا ما دينك دين الاسلام لا مش دينه الاسلام الدين يتبرى اه كده يتبرى منه يا جماعة والله ممكن يا جماعة فالا دينك الا الدين بتاعك هو ده اغلى حاجة عندك في حياتك كلها عشان كده لما واحد يجي يسألني دلوقتي يقول اللي بيحصل للامة ده ليه واللي بيحصل اللي بيحصل لل- دي سنن يا ابني دي سنن يا جماعة دي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ربنا قال له لا لما جه يتعرض لما الرسول قال وسألت ربي الا يجعل بأس امتي بينها شديدا فايه فمنعنيها لا لا ليه يا رب اصل دي سنن عشان لما واحد يجي الوقت يقول فلسطين ضاعت ما هي ضاعت قبل كده القدس ضاعت ما هي راحت قبل كده بغداد ما هي ضاعت قبل كده المسلمين متفرقين ما هو كانوا متفرقين زمان وامر الجاله غيروا الواقع ده هو كله العراق يعني امريكا قتلت كام واحد مسلم في العراق يعني التتار دخلوا من كام 100 سنه قتلوا 2 مليون مسلم في العراق يعني اسرائيل عملت ايه في فلسطين خدت ايه الصليبيين قبل كده دخلوا وخدوا المسجد الاقصى نفسه ومنعوا الصلاة فيه 91 سنة يبقى الحل الحل ان احنا نشتغل يا جماعة الحل ان احنا نسمع الكلام اللي انا عايز اكلمكم عنه الليلة ده اسمعوا يا جماعة والله اسمعوا الكلام عن هموم الدين ياما غير ناس ياما فوق ناس ياما ناس التزمت بسببه ياما ناس نظرت حياتها للاسلام بسببه ده صياط اليقظة اللي بتخلي الواحد يفوق وسط الواقع اللي هو عايش فيه ده عشان كده بستغرب جدا لما الاقي شاب او فتاة مش قادر يتفاعل مع هموم الدين يقول لك لا انا ما اسمع عن الجنة او النار اه ارق انما اسمع عن هموم الدين احس كده ان انا مش مش قادر اتفاعل مع الكلام ده لا يا جماعة ده سؤال من الثلاث اسئلة اللي بيتوقف عليه مصيرك ما دينك يبقى لازم نتفاعل مع هموم ديننا هنتكلم عن هموم كتير قوي الليله مين يشيل هم الدين مين يشيل هم المسجد الاقصى الاسير عايزين نبدا بقصه كده كان في مزرعه وكان في حمار الحمار دخل المزرعه بدا ياكل فيها فجه صاحب المزرعه فوجئ بالحمار ايه اللي دخل الحمار ده ارضي الحمار ده لازم يخرج من الارض بتاعتي الموضوع ما يحتملش اي تأخير جري جاب الشاكوش والمسامير وعصاية طويلة ويافطة وكتب عليها لا للحمار وراح للحمار في المزرعة وقف باليافطة كده من اول طلعة النهار في وش الحمار اليوم خلص والحمار يقعد يبص له وينزل ياكل تاني الموضوع مش نافع راح للقرية كلها لازم نعمل اجتماع على اعلى مستوى في القرية الحمار هيخلص على المزرعة بتاعتي عملوا اجتماعات وتاني يوم كله طلع على الحمار ناس ماسكة يفط نندد بدخول الحمار اراضينا نشكو الحمار اللي مش عارف عمل ايه الحمار وناس تانية بقى هتيفة يا حمار يا خسيس زرع القرية مش رخيص وناس تالتة قامت جايبة علم ورسم عليه الحمار وراحت لغاية الحمار كده وقامت مولعة فيه النار اول ما النار مسكت في العلم الله اكبر الموت للحمير عاشت القرية حرة مستقلة بدأت ناس تقول يا جماعة كل الكلام ده ما بيجيبش حاجة طب وبعدين نتفاوض مع الحمار يا عم الحمار الارض مقابل السلام خد نص المزرعة وسيبنا نعيش في سلام الحمار يبص لهم كده ويرجع ياكل تاني خلص عملوا حواجز خلص الارض ود- وطلع عدى الحواجز طلع على الارض التانية وبعد كده الناس وهي واقفه تبكي والامه القريه كلها في ازمه والاعلام بتاع القريه بيصور المزرعه المنكوبه والاعلام بتاع القريه بيطلب تبرعات من قرى العالم كله من اجل هذه القريه المنكوبه والناس واقفه اللهم اهلك الحميره بالحمير واخرجنا من بينهم سالمين طلع طفل صغير في ايده عصايه صغيره وضرب بها الحمار على قفاه طلع الحمار يجري وهو مرعوب وسط انبهار اهل القرية كلهم يا جماعة يا ترى يا جماعة مين فيهم ال يا ترى مين في الاثنين دول هو اللي يستاهل هذا اللقب الحل لهذه الامة هو الجهاد والله الحل لانقاذ المسجد الاقصى هو الجهاد عشان كده عشان كده الجهاد ده عقيدة عقيدة لازم تحرك كل شاب وفتاة وكل رجل وامرأة في هذه الامة عقيدة هي اللي خلت واحد زي ابو طلحة يحط صدره قدام جسد قدام جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له نحري دون نحرك يا رسول الله اه بس بحقيقة وحقيقة بقى الوقت تلاقي الواد معلق على العربية بتاعته نحن فداك يا رسول الله ومشغل يعني افسد اغاني معليها تسمع شرعين جنبه وتلاقي واحد ب- معلق على باب شقته نحن فداك يا رسول الله وماسك السيجاره وداخل وخارج من باب شقته لا ده كان نحر ضمن نحر رسول الله بحقه حقيقي الجهاد ده عقيده يا جماعه عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه ان في الجنه 100 درجه اعدها الله للمجاهدين ما بين كل درجة والاخرى كما بين السماء والارض تخيل ما بين السماء والارض ده بس مكان النعيم يبقى حجم القصور اللي فيه وحجم يعني ايه يعني انت لو صمت هتاخد جنة واحدة لو صليت هتاخد جنة واحدة لو جهدت هتتقلب في النعيم في 100 جنة يبقى تخيلوا يا جماعة الجهاد ده سوى قد ايه ربع ابن عامر مين ربع ابن عامر ده اللي وقف في وش ملك الفرس رستم واتكلم معاه ربع ابن عامر ده لو ما كانش شال هم الدين كان حد مننا عرفه مين خالد بن الوليد لو ما كانش شال هم الدين مين سعد بن معاذ ولا مصعب بن عمير لو ما كانش شال هم الدين دلوقتي شوارع باسمهم في اوروبا مساجد باسمهم في روسيا اسماء الاطفال باسمهم في امريكا ليه اصل هو عمر واحد واحد خرج منه خالد بن الوليد وواحد خرج منه ولا له اي ذكر في التاريخ مفيش عمر هتلعب فيه وعمر هتشتغل فيه يبقى انت المفروض انك انت فعلا تشتغل لدينك انك تجاهد يا جماعة يا جماعة انسوا ان الغرب هيسيبونا في حالنا اه والله ربنا قال انسوا وهم قالوا انسوا لما بوش قال انها حرب صليبيه جديده الناس استغربت تهرب ليه يا حبيبي ليه هو بيقول لك انسى ان احنا هنسيب ما ربنا قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم يبقى ربنا بيقول لنا انسوا انتوا ك... انسوا ان هم الحقد اللي في قلوبهم ده هيطفى ناحيتنا خلاص الناس دي لن تستريح تجاهنا الى يوم القيامه الا لو كسرنا احنا شوكته وقمنا وجاهدناه في اللحظه اللي احنا فيها دي يا جماعه في منظمه دلوقتي في امريكا اللي عاملها الستات ودي طبعا كلمه مهداه للاخوات اللي فوق 140 فرع في امريكا الستات عاملينها ليه عشان لم التبرعات لاسرائيل بعد الحرب الاخرانيه بتاعت لبنان دي احنا اتبرعنا للبنان بقد ايه ملاليم هم لمين مليارات وبعتوها لاسرائيل في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها والمسلمين بيعصوا ربنا بره ونايمين وبياكلوا وبيشربوا في منظمه في امريكا 70 الف واحد مشتركين فيها ليه عشان الضغط على الولايات المتحده انها تامن التسليح والتفوق في التسليح لاسرائيل في اللحظه اللي احنا فيها دي في مئات المنظمات في امريكا والعالم كله من اجل ضمان هدم المسجد الاقصى وبناء هيكل سليمان عليه ليه طب احنا عرفنا ان احنا نعرض صورة زنا للناس بحيث ان جمعية واحدة في اي في العالم بس تقوم تدافع عن حقوق المسلمين مش قادرين نوصل للناس صورة الحق احنا معانا الحق بس شوهنا صورته وكرهنا الناس فيه بسببنا وهم معاهم الباطل بس عرفوا يعرضوه للناس صح عرفوا يزينوه ويسوقوه وسط الناس مين يشيل هم الاقصى الاسير ده اول هم مين يشيل هم تخلف دول المسلمين وسط دول العالم كلها احنا اخر دول في كل حاجة بص دول العالم كلها يا جماعة احنا متخلفين ليه لما الواحد يمسك القرآن كده ويقعد يقرا فيه الواحد والله يا جماعة بيبقى هيجيله صبحة صدرية ازاي معانا الكتاب ده ومتخلفين كده لما الواحد بيقرأ قول الله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا اقول يا رب يا رب ده الامم المتحدة دي فكرتنا احنا ده احنا العولمة دي فكرتنا ده ديننا اصلا هم اللي يقولوا قبلنا ليه لما الواحد بيقرأ قول الله كونوا قوامين بالقسط يا رب ده جمعيات حقوق الانسان دي فكرتنا احنا ده ده ديننا ده القرآن امرنا بيها لما اقرأ قول الله سبحانه وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين اقول يا رب ده مجلس الامن ده فكرتنا احنا ده مجلس الامن ده ديننا احنا لما اقرأ قول الله يوصيكم الله في اولادكم يا رب ده اليونسيف ومنظمات حقوق الاطفال دي فكرتنا احنا يا جماعة احنا الواحد مش قادر يصدق ان احنا معانا القرآن اللي من 1400 سنة بيتكلم عن الذرة والفضاء والطب والفيزياء والكيمياء ومتخلفين علميا وهم كتابهم من اول صفحة مليان اخطاء علمية وفجروا الذرة وطلعوا القمر مش قادر اصدق ان ده الكتاب اللي في ايدنا واحنا في, في, في, في هذا المستوى المتدني وهم من غير ما يكون معهم هذا الكتاب وصلوا لهذه الدرجات يبقى احنا السبب في ان فعلا ديننا مس... يعني الاقبال عليه نازل وصل عام ليه احنا اللي شوهنا صورة ديننا للأسف الشديد لو كنا اتبعنا القرآن فتخلفنا كنا قلنا ماشي لو كنا اتبعنا القرآن فتزلنا او اتهزلنا كنا قلنا ماشي انما ده احنا عمرنا ما اتبعناه الا وانتصرنا الا وتقدمنا الا ورفعنا فوق العالم كله للأسف الشديد والله يا جماعة مين يشيل هم تخلف المسلمين مين يشيل هم التنصير اللي بيضرب اصل العالم الاسلامي انتوا عارفين في سنة واحدة بيصرفوا على التنصير كام 181 مليار دولار يعني قد ميزانية مصر في السنة 36 مرة سنة واحدة بس انتوا عارفين يا جماعة وزعوا 54 مليون انجيل على المسلمين احنا وزعنا كام مصحف على الاوروبيين تخيلوا كده تخيلوا اما تعرف ان هم عاملين 500 قناة فضائية تنصيرية احنا عندنا كام قناة فضائية لدعوة الغرب للاسلام يعني هم طبعا اساسهم اللاجئين اللي في العالم بيروحوا يستغلوا احتياجاتهم وينصروهم 80% من لاجئي العالم مسلمين احد الاخوة كان بيكلمنا عن واحد صاحبه يعني في القاهرة خليجي شاب خليجي نازل مصر كده يغير جو الايام دي اجر فندقين يعني اجر اوضة فندقين خمس نجوم الاوضة في الليلة ب 1500 جنيه يعجبه الفندق ده الليلة يروحه يعجبه ده بكرة يروح في نفس الليلة اللي انت ومأجر ثلاث عربيات في نفس الوقت اللي تعجبه يركبها ووالدته احتمال تنزل مصر راح ياخد لها حتة ارض ب 2 مليون دولار ويبني لها قصر عشان لو نزلت تستريح فيه اهم دول الخليجيين يا جماعة اهم دول اغنياء هذه الامة والمسلمين اللاجئين بيتنصروا في اطراف العالم الاسلامي لان هم مش لاقيين ياكلوا في سنة واحدة بس بنوا في دولة زي غانا 600 كنيسة في سنة واحدة بس بيصرفوا قد ايه الناس دي عارفين غرغيزستان في الصين مقاطعة اسلامية فيها 300 الف مسلم بعتوا لهم 20 منصر بالله عليكم في مسلم واحد بيدعو الى الله عارف ان في بلد بالاسم ده فضلا عن انه مستعد يروح الصين يدعو الى الله يبقى احنا فين يا جماعة عايزين نشيل هم هذا الدين عايزين نشيل هم المخططات اللي بتخطط لاجل هدم هذا الدين واحد هيقول لي طب انا اعمل ايه يعني طب انا ايه اللي اقدر اعمله يعني من القصص الطريفة انه يقول لك ان في ملك مرة في قرية قرر ان هو يعمل بير لبن في القرية عشان يسقي الناس لبن طب والحل ايه كل واحد يجيب من بيته يعني دورق لبن كده اناء لبن يكبه في البير اللي احنا حفرناه ده يا جماعة الصبح نصحى نلاقي بقى فيه بير لبن في القرية كل واحد بالليل قال ايه طب انا يعني ما كل الناس هتحط لبن بروح انا اجيب شفشق ميه كده واكبه وخلاص ويعني مش هيبان في وسط اللبن اللي في البير كله كله عمل نفس الفكره صحوا الصبح لقوا بير ايه بير ميه اهو ده بالظبط انت هتقولي طب انا اللي هفرق اه انت اللي هتفرق يعني اللي انا هعمله ده اه اللي انت هتعمله ده مهم جدا للامه انت دورك مهم جدا اوعى تستقل بدورك في نصرة الامه يعني بيرووا ان كان في عصفورة واحد معدي فلقاها نايمة على ظهرها ورفع رجلها لفوق فقال لها انت عاملة كده ليه قالت له اصل انا سمعت ان السماء هتقع على الارض انتوا بتضحكوا منها جدعة والله ربنا يبارك فيها العصفورة دي والله يا ريتنا عصافير زيها اللي تقدر تعمله يا جماعة هي اللي تقدر تعمله انها ترفع رجلها لفوق يمكن تشيل اي حاجة لو حاجة وقعت اللي قدر تعمله عملته لما تلقى الله يوم القيامة وتقول له يا رب انا عملت اللي انا قدرت عليه ربنا ينجيك سبحانه وتعالى انما لما تلقى ربنا وانت عندك ياما امكانيات بس تخذلت عن نصرة الدين تقول له ربنا سبحانه وتعالى ايه يبقى ما حدش يقول اعمل ايه تقدر تعمل كتير ولو ما تقدرش تعمل اللي قليل اعمله واعذر الى الله سبحانه وتعالى مش عايزين نحبط نفسنا بجهود التنصير و... هي الناس دي خدت ايه في الآن؟ قصاد كل واحد بيدخلوه في النصرانية الف واحد بيدخل في الاسلام وقصاد كل واحد بيدخلوه في النصرانية الف مسلم بيفوق ويلتزم بدينه اه والله يا جماعة وفي الاخر مستنيهم ايه عند ربنا سبحانه وتعالى مستني ايه ناس شرطت عشان ربنا يرضى عنك تسجد لصنمه او لصنم ابنه والعياذ بالله مستني ايه يوم القيامة الناس قالت عن ربها في الكتاب بتاعها اللي زعمت انه نازل لها من ربنا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ان ربنا والعياذ بالله يعني يعني رسموه كده خروف له سبع عيون وسبع قرون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا مستني ايه من ناس قالت ان ربنا عشان يقبلك لازم تشرب من دمه وتاكل من لحمه مرة كل سنة في بتاع اللي بيعملوه كل سنة عندهم ده والعياذ بالله يبقى اذا يا جماعة الناس دي لا لها دنيا ولا لها اخرة ولكن لازم انت تعمل حاجة لدينك لازم تقوم بدور من اجل دينك مين يشيل هم احنا لغاية دلوقتي بنجيب هموم هموم هم مين يشيل هم المخططات اللي بتخطط من اجل هذه الامة يا سلام ده احنا احنا عايشين في السحاب والله يا جماعة والله احنا عايشين في اللي في السحاب اعقل مننا ما عندنا اي تخطيط لاي شيء لا كل ح... عندنا صورة كل شيء انما مفيش حقيقة اي شيء صورة الاعلام انما مفيش حقيقة للاعلام صورة تعليم ومفيش تعليم كان احد الكتاب بيقول ادوني التلفزيون ست شهور وانا غير لكم فكر الشعب كله اه والله المفروض الاعلام ده يخلي الناس تتشحن بالايمان والجهاد الشباب الوقت بيخرج فارغ مخه فاضي وقلبه فاضي المفروض الاعلام ده لو اتوجه صح يشحن الامه ويخليها اعلى امه في الدنيا كلها يا جماعه ده سيدنا يوسف نبي وعمل خطة 15 سنة لإصلاح الوضع الاقتصادي في مصر في سورة يوسف نبي يا جماعة وخطط احنا ما نخططش ليه الوقت إسرائيل لما اتضربت بالصواريخ فوجئنا ان في ملاجئ في شمال إسرائيل تسع 3 مليون يهودي بالله عليكم احنا لو اتضربنا بكرة احنا عندنا حتى عشة فراخ مستخبى فيها احنا ما عندناش تخطيط لحاجة يا جماعة والله ما عندناش هنقعد قدام الفضائيات نعيط بس جنب صور الجثث اللي بتتضرب لو حصل علينا اي حاجة ممكن واحد يقول انتوا احنا نفسنا رمضان اهو لسه شع... النهارده واحد شعبان مين اللي خطط لرمضان مين اللي بدأ يستعد بخطة فعلا ايمانية لرمضان انت عايز تبقى داعية انت عايز تعمل حاجة لدينك مين اللي عامل خطة بعد سنتين يبقى عنده فعلا حاجة يقدر يخدم بها الدين مين يا جماعة مين اللي عنده هذا التخطيط للأسف هم اللي بيخططوا احنا لا يعني هم للأسف الشديد عايزين نفهم عقلية الغرب تجاهنا عايز الكلام اللي انا بقوله ده تفهمه كويس جدا وتفهميه كويس جدا اول حاجة لازم تفهمها تجاه الغرب رقم واحد ان الناس دي صليبيين حتى النخاع يعني لما اسرائيل امريكا لما انجلترا جت تدخل فلسطين اول القرن اللي فات قالت ايه هذه هي الحرب الصليبيه الثامنه واحنا هنا نايمين في العسل يا ليتنا نايمين في العسل والله ده اللي نايم في العسل له حق اصله نايم في عسل انما اللي نايم في الهم ده حقه ايه ايه العذر بتاع ان هو نايم لما فرنسا جت تدخل المغرب قالت انها معركه بين الهلال والصليب اليهود لما جم يحاربونا في 67 عملوا اعلانات في اوروبا قاتلوا المسلمين لموا من فرنسا لوحدها في اربع ايام مليار فرنك فرنسا عشان شايفين الصليبيه بتاعتهم الحاجه الثانيه اللي لازم تفهموها عن الناس دي عشان ما نبقاش مغيبين الحاجه الثانيه ان الناس دي بتعتبر الاسلام العدو رقم واحد في حياتها هم كلهم يقولوا كده الشيوعيين كانوا بيقولوا لا يمكن تثبيت الشيوعيه الا بعد سحق الاسلام نهائيا هم بيقولوا كده لا يمكن ان نسيطر على الوطن العربي الا بعد ان نمحو القرآن من بين ايديه هو ك... ده فكرهم ناحيتنا الحاجة الثالثة اللي لازم تفهموها تجاه هؤلاء الغرب ان الناس دي مرعوبين مننا من الكلمات الغريبة جدا كان مقال لواحد سياسي فرنسي بيقول لماذا كنا نحاول البقاء في الجزائر فبيقول احنا ما كناش مودين نص مليون جندي فرنسي عشان ال... الخيرات بتاعت الجزائر ده عشان نعمل مصدة تجاه اي زحف اسلامي على اوروبا ده كان في الوقت ده كل الدول الاسلاميه محتله مين اللي هيروح يسحب مرعوبين مننا يا جماعه انما احنا بنفهمش مش عايزين نفهم سخروا الجامعات بتاعتهم كلها عشان الاستشراق وضرب ديننا بالشبهات وما فهمناش سخروا جيوشهم قبل كده القرن اللي فات عشان يحتلونا كلنا فهمناش سخروا امكانياتهم عشان يزرعوا في قلبنا اسرائيل ويدافعوا عن وجودها بكل قوه ما فهمناش سخروا الوقت امكانياتهم تاني وقالوا حرب صليبيه جديده وقاعدين يحتلوا دوله ورا دوله وما فهمناش هنفهم امتى انا فاكر زمان ايام ما كنا في الجامعه كانوا بيعملوا السكتش كده يجيبوا واحد عربي مغمى عينيه ووراه واحد عربي وواحد اوروبي يقوم الاوروبي يضربه على فاق يقوم يبص وراه كده يلاقي الاثنين يقوم جاري على العربي هاجم عليه متشكل معاه ففي الاخر العربي زهق قام سايبه وماشي بعيد فبقى ما فيش وراه غير الاوروبي فيقوم برضه ضربه على قفاه فبص وراه كده ما لقاش غير الاوروبي طب وبعدين قام طالع يجري راح للعربي اللي هناك بعيد وقام برضه متشكل معاه مش عايز يفهم ما هواش عايز يصدق هو عايز يعيش معنا طول حياته ما ينفعش يا جماعه ما ينفعش انسوا من غير ما نتوحد ونفهم حقيقه الناس دي ونعمل ليل نهار من اجل نصره هذا الدين انسوا ان الدين ده يقوم مره اخرى على ايدينا يبقى اذا يا جماعه مين اللي يشيل هم المخططات بتاعت الناس دي والله مين عايز تشيل همها خلي زي ما انت بتخطط لدراستك خطط لدينك زي ما انت بتخطط لعيادتك وتجارتك خطط لدينك زي ما انت بتخطط لجوازك خطط لدينك زي ما انت شايل هم ولادك شيل هم دينك هو ده اللي انت ساعتها اه انما الناس دي الناس دي بتخطط ليل نهار مكروا الليل والنهار عشان الامه دي تتهدم كان في فيلم امريكي معمول المخرج بتاع الفيلم ده بي- مسمينه في امريكا المخرج الخائن عمل فيلم عن يعني مكان كده في الامارات ان المكان ده زمان يعني في بيتنازع على السلطه ما بين اتنين في هذا المكان فواحد منهم كان مايل لامريكا فعلى صداقات بامريكان يعني فجوه الفيلم واحد امريكي بيقول له بيقول للعربي ده بيقول له احنا خطتنا معاكم جوه الفيلم ده خطتنا معاكم او تفكيرنا معاكم ان احنا نفضل ناخد منكم بترول ونديكم بتمنه اجهزه ونديكم بتمنه رفاهيات وكما وكل اللي انتوا عايزينه من غير ما نديكم العلم اللي تقدروا تعملوا بيه الحاجات دي هتفضلوا مع مدى الايام يجي اللحظه اللي البترول بتاعكم يخلص وتفضلوا متخلفين لا عندكم علم ولا عندكم فلوس يبقى احنا كده قاضينا عليكم اهو ده مسمين المخرج بتاعه المخرج الخائن اهو ده تفكيرهم ب- بناحيته مين بقى اللي بيخطط لرد عدوان الناس دي زي ما هم بيخططوا لينا الهم الخامس مين اللي بيعد معايا واللي ما بيعدش مش مشكله يا جماعه المهم ان احنا نعرف واقع الامه وكل واحد يشوف له حاجه ثغر من الثغور اللي احنا قاعدين نتكلم عنها دي ينفع انه يعمل فيه حاجه ينفع انه يؤدي دينه في حاجه مين اللي يشيل هم الطعنات اللي كيلت للاسلام في الفترات السابقه دي مين انتوا عارفين اكبر مذبحة في التاريخ لما النصارى تمكنوا من اهل فلسطين القدس في الحرب الصليبية عملوا ايه 8 ايام مالوا الشوارع ما سابوش بني ادم حي واحد الا قتلوه او شنقوه ولو لقوه ميت يفتحوا بطنه الشوارع كلها بقت مليانة رؤوس مقطعة وايد مقطعة ورجلين مقطعة كان هواية الجنود الصليبيين في الح- الحملة ده ايه شوي اطفال المسلمين على النار وهم احياء سبعين الف مسلم اتقتلوا على اعتاب المسجد الاقصى في حين لما صلاح الدين جه واستردت بيت المقدس منهم عمل ايه ممنوع قتل اي شيخ او امرأة الستات اللي, اللي جوازهم في القبر لسه احياء خر... وعدهم ان هو يخرجوا له خلى جنود الجيش المسلم تمشي في الشوارع تمنع اي مسلم يعتدي على اي واحد مسيحي شايفين احنا عملنا معاهم ايه وهم عملوا معانا ايه لما الناس دي تمكنت مننا في الاندلس ازاي اتخضوا على الاسلام في الاندلس ازاي 700 سنة الاسلام في الاندلس يا اخي ده حتى 60% مسلمين ازاي ولا مسلم في الاندلس ازاي يا جماعة ممنوع حد يتسمى اسم اسلامي ممنوع حد ينطق كلمة عربية ممنوع حد يلبس لبس عربي طب واللي يعمل حاجة من دي رقم واحد يتحرق وهو حي طب ولو ما اتعملش فيه كده يتقفل عليه تابوت بالطول او بالعرض يفضل مقفول عليه التابوت ده لغاية ما يموت في مكانه رقم ثلاثة او يتقفل عليه تابوت الباب بتاعه مليان سكاكين وبروز مدببة لما يتقفل عليه الباب يقطعوا حتت جواه او يفضل يتضرب باسياك الح- اسلاك الحديد الشائك لغاية ما يقط- يمزقوا جثته وهو حي او يحطوه في مكنة لسحق العظام يدخل فيها يطلع لحمه مفروم مع عظمه هو ده اللي عملوه في المسلمين لما تمكنوا فيهم ازاي قضوا على الاسلام في اثيوبيا و- واريتريا دول طبعا احنا مش مهتمين بيها اصلا ايه اثيوبيا واريتريا كان فيها ملايين المسلمين اريتريا دي كانت دولة اسلامية اصلا كانت دولة مسلمة ازاي قضوا على الاسلام رقم واحد عملوا خطة من 15 سنة تفاخروا بها امام الكونجرس الامريكي لم... لازالة الاسلام تماما من إريت- من الحبشة رقم اتنين كانوا بيضربوا المسلم بصياط ثقل الكرباج 10 كيلو ويحبسوه متكتف لمدة 10 سنين لما يخرجوه بعدها يكون جسمه تقوس خلاص ما عادش ينفع يتفرد لقوا مرة واحد بس مقتول جنب قرية مسلمة حرقوا المسلمين اللي في القرية كلها بنوا كنيسة اجبارية في مدخل كل قرية ومدينة في الحبشة كلها وامام عند عند المساجد بنوا دور الدعارة عند المساجد عشان يفضلوا والعياذ بالله يفتنوا المسلمين والجنود بتوعهم يخرجوا من المساجد من الم- دور الدعارة يرقصوا مع فتيات الليل في المساجد حاجات طويلة مسلسل طويل واحنا نايمين يا جماعة واحنا نايمين ويا ريتنا كنا نايمين في العسل مين ال... يعني يعني هو المفروض كل جريمه يوم القيامه رب هيسال واحد عنها صح ولا لا مين اللي هيسال عن الكلام ده بالله عليك مين اللي يوم القيامه ربنا هيقول له انت مسؤول عن الكلام ده مين كلنا مفيش حد مستثنى من هذا الكلام مفيش واحد بطاقته مكتوب فيها مسلم مش هيتسال عن اللي حصل في الاسلام ابدا والله يا جماعه ابدا لا يظن هذا اي احد من الناس مين اللي يشيل هم الطعنات انا مش عايز الكلام ده يحبطنا والله من الصور اللي تحس ليها بتغسل قلبك كده سورة الانفال سورة الانفال دي وانت بتقراها تحس ان ربنا بيقول لك اوعى تيأس اوعى اسا يا رب وسط الواقع الرهيب ده كله اوعى تيأس شوف يا ابني قبل غزوة بدر دي ركز معايا كده وشوف جمال القرآن قبل غزوة بدر شوف ربنا بيصور لك قبل الغزوة الحالة كان شكلها ايه المشركين المشركين خارجين بصرا ورئاء الناس تخيل بقى جايبين الراقصات والمعازف خارجين يتمنظروا بيحسبوها لقمة هياكلوها في العراق ولا في بغداد والمنافقين والعياذ بالله العلمانيين غر هؤلاء دينهم يا عم ده شوية شباب غلبان يا عم بقى دول اللي هيعملوا للازهر ما عملوش بقى شوية بتوع العشوائيات دول اللي هيحكموا العالم وهيقودوا تأخذ الأمم والشيطان لا غالب لكم اليوم من الناس القوة الإعلامية الرهيبة اللي بتبرز مدافع وأسلحة الناس ده ايه الإنفاق والتمويل الرهيب على مشاريعهم لهدم الدين إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله انفاق رهيب كل الواقع الاسود ده وبعدين جه نصر بدر ليه عشان ما حدش يقول المراش بتاعهم اللي الرادار ما بيلقطوش ولا ينبهر بالاف 16 ولا يترعب من القنابل اللي بتنزل تعمل فجوه 2 كيلومتر في الارض لا والله يا جماعه اوعى تيأس وخدوا بالكم لما تقرا سوره الانفال دي تحس ان ربنا بيديك مفاجآت كده اول مفاجاه اذ يغشيكم النعاس امانه منه ايه ده يا رب هو النوم جندي من جنودك المفاجأة الثانية وينزل عليكم من السماء ماء هو المطر جندي من جنودك اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم هو الملائكة يا رب ما تقدرش تثبتنا الا بمعيتك المفاجأة الرابعة سأقذف في قلوب الذين كفروا الرعب هو الرعب يا رب جندي من جنودك تخيلوا احنا بنحارب مع اللي الرعب جندي من جنوده نتسدم ازاي المفاجأة الخامسة فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى يا رب هو السهم اللي في ايدي ده ولا الرصاصة اللي في ايدي اللي انا برميها دي جندي من جنودك يبقى يا جماعة مية في المية من اوراق القضية بايد ربنا لا بايد امريكا ولا بايد اي حد يبقى اذا نخاف ازاي وربنا معانا عارفين ربنا بيقول لنا ايه وسط الكلام ده كله عارفين ربنا بيقول لنا ايه اشتغلوا بس ومالكوش دعوه اعملوا اي حاجة ومالكوش دعوة قوموا اللي في ايديكم اعملوه وانا هخلص لكم كل الباقي هي دي الرسالة اللي سورة الانساب بتقولها ان مش مطلوب مننا نعمل حاجة ده كل اللي حواليها جند من جنود الله لو احنا قمنا لله قومة صادقة اه والله العظيم كل ده ربنا يسخره لنا يبقى اذا يا جماعه ما حدش ييأس انما لازم نفهم ان الحل ان احنا فعلا نرجع لديننا مين يشيل هم انقاذ الناس من النار ده انت يا اخي لو شفت قطه بتتحرق قلبك يوجعك طب لو شفت واحد كافر بيتحرق في جهنم قلبك ما يوجعكش ازاي مين يشيل هم انقاذ الكفار ودعوه للاسلام لما تقرا كلمات الغرب المفكرين اللي قرأوا في الاسلام وانبهروا بيه واسلمهم او ما اسلموش او انبهروا بيه وكتبوا عنه لما تقرا كلماتهم قلبك يتقطع يعني احنا عندنا الدين اللي اعظم عقليات الغرب خضعت ليه واعترفت بانه اعظم مليون مره من اي دين دار على وجه الارض ومش قادرين ننشره والدين ده مشوه بسببنا احنا يعني عايزين نيجي مايك تايسون كان بيقول مايك تايسون قرا القران بس قال قرات القران فوجدت فيه الاسئله الاجابه عن كل الاسئله التي في الحياه مارشيلا مايكل انجلو بنت مايكل انجلو ممثله بريطانيه ومشهوره بتقول مارشيلا دي شافت المسجد بس بتقول حينما رايت المسجد احسست كان شيئا في اعماقي كانه السحر ما قدرتش اتشديت للاسلام غصب عني كل عذر كات ستيفنز كات ستيفنز بيقول انا كنت بحضر حصص الرياضه يقولوا الواحد يساوي واحد احضر حصص الدين يقولوا التلاتة تساوي واحد واخيرا وجدت الواحد واحدا في الاسلام قرأ مبادئ الاسلام بس فاسلم اي حد لامارتين لامارتين الفرنساوي لامارتين يقول اعظم حدث في حياتي كلها ان قرأت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم جوتا الالماني من اكبر المفكرين وشعراء الغرب جوتا الالماني جوتا الالماني بيقول كلما قرأت القرآن شعرت ان روحي تهتز داخل جسدي احدى النساء البريطانيات بتقول حينما قرأت القرآن حينما قرأت القرآن لا استطيع مهما حاولت ان اصف الاثر الذي تركه في قلبي فما ان قرأت السورة الثالثة اللي هي البقرة وآل عمران حتى وجدتني ساجدة لإلهي هذا الكون البقرة وآل عمران بنقراهم بيحصل لنا يا جماعة لما بنقرأ البقرة وآل عمران الهموم كتير احنا كنا في هم انقاذ الناس من النار انبهرهم بالاسلام احد القساوسة لما اسلم فبيقول وعنمة غراء بالدموع بيقول لماذا حجبتم عنا هذا الدين انيروا لنا الطريق فانه الطريق الوحيد لانقاذ هذا العالم مفيش حاجة ممكن تنقذ الدنيا دي قد الاسلام يبقى اذا يا جماعة لما احنا معانا الدين ده ازاي احوالنا كده لما احنا معنا الاسلام بكل العظمه دي لو احنا خرجنا للناس بالدين ده لو احنا سلوكياتنا واخلاقياتنا بقت على مستوى هذا الدين هنقدر نعمل ايه مين يشيل هم الشباب الضايع مين لو انت ما شلتش هم الشاب اللي بعيد عن ربنا وما بيصليش بره ده مين يشيل همه لو انت ما شلتيش هم اللي لسه لابسه بنطلون وبعيد عن مين اللي يشيل همها مين اللي يشيل هم الناس يا جماعه اللي لسه بعيد عن ربنا مين لما الواحد بيشوف جنازة شاب شاب ميت ومات على معصية ولا مات وهو رايح مش عارف فين ولا ما بتفكرش كده ده مات على المعصية وانا عايش قاعد اكل واشرب وانام وخلاص انا لازم يا جماعة نتحمس للدعوة الى الله الوقت الناس بقت عايزة دين على الهوى دين على هواها يعني كنت ب- بتفرج كده على شوية كاريكاتيرات كده لواحد بينقد يعني الناس فراسم كاريكاتير راسم بنت لابسه لبس يعني ايه بيسموه حشمة يعني حشمة وحشمة فعلا بس شعرها سايب وماشية وبنتين بعاد واقفين لابسين لبس سيء جدا جدا بس لابسين حتة قماشة كده على راسهم بيسموها شرب والاتنين بيقولوا لبعض كده يا عيني ده هتروح النار عشان مش محجبة هو لا دي محجبة ولا دول محجب يعني الاثنين مش محجبين اصلا هو بينتقد ان فعلا الناس بقت بتاخد الدين على مزاجها صورة تانية حتة كده مكتوب عليها خمارة الانس ومكتوب عليها مغلق للصلاة انتوا بت- بتضحكوا والله العظيم عندنا عندنا في بلدنا ده اهي. مش عندنا لا هو ليه جنب بيتنا كوافير حريمي مشهور جدا نص التوربيدات بتاعت المشاه دي طالعه من عنده كوافير حريمي ولا يمكن تدخل الم... تلاقيه قبلك واقف بيصلي قبلك ما بيضيعش فرض في المسجد ابدا انتوا الخماره وال... والكوافير ايه الفرق بينهم هما مش قالوا كأس وغانية تدمر الاسلام الكأس بتخرج من الخمارة والغانية بتخرج من عند الكوافير يعني الراجل ده لو يعرف هو بيعمل ايه ده بيهدم في الدين اشد من صواريخ شارون والله اه والله يا جماعه ما يعرفش هو بيعمل ايه في الدين اهو وبيصلي كل صلاه في الجامع ولو جت واحده معلش اصل ال- فلان بيصلي بس اما يصلي ربنا كده يقف بين ايدين ربنا يجي لك بقى ي- يشوف هي- هيحارب الاسلام وينكل بالاسلام بايه جديد يا جماعه احنا دين بقى على الواقع الناس بقت بتاخد الدين على المزاج بتاعها انما مين بقى اللي وسط الواقع ده فعلا فعلا شايل الدين كدين مين فعلا اللي شغال في الدعوة في وسط الواقع ده الدعوة إلى الله انا اعرف شاب اول ما التزم كان يجيب ك- كتب بتاعت الصحابة كده اي كتاب عن الصحابة مواقف ايمانية اي كتاب عن الصحابة وكل يوم يحفظ عشر صفحات يقراه ويفهمه وينزل من اول اليوم لاخر اليوم كل ما يقابل حد من اصحابه في الجامعة او في الشارع او في اي مكان يقوم مسمع له العشر صفحات وما شاء الله اثره جميل جدا جدا وما تعبش ولا تعب نفسه ولا بس الدعوه بسيطه والله يا جماعه ومحدش يستقل بالدعوه ودورها في انقاذ الواقع بتاعنا ده الدوله الاسلاميه في المدينه قامت بالدعوه على ايد مصعب بن عمير قبل ما تقوم بالجهاد قبل ما يبقى في جهاد اصلا قبل ما يفرض الجهاد اصلا يعني ممكن دولة اسلامية تقوم بالدعوة الى الله بس من غير ما سيف واحد يترفع من غير ما ط- نقطة دم واحدة تنزل يبقى اذا يا جماعة الدعوة الى الله دور الدعوة الى الله مين اللي هيشيل مين اللي هيشيل الهموم اللي بره ده مين اللي هيشيل الاجيال اللي طالعة إن- احنا زمان كنا يعني في الاول مش ملتزمين زمان ثانوي مثلا بس كنا نعرف الدين يعني عارفين اسماء الصحابة عارفين مواقفهم عارفين السيرة ع- الكلام ده حافظينه يعني الواحد مننا لما التزم ما قراش الحاجات دي اصلا تاني هو قاريها اصلا وعارفها الوقت الواحد بيتقابل مع شباب ما هماش عارفين اي حاجة مفيش ابيض طب دول هيعملوا ايه دول يا جماعة وده حتى لما يلتزم ويدخل بيت ربنا ده ده ده عايز مؤسسة داخل الجامعة عشان ينقذ عشان دماغه دي تنضف تاني وتتبنى تاني وقلبه ده يتغسل تاني ويتبنى تاني ونظرته للحياة تبقى صح ويبقى انسان عاقل ويبقى انسان ناضج ويبقى انسان واقف على ثغر من ثغور الدين بيسدها يبقى اذا الواقع ده محتاج طواحين دعوة محتاج شواكيش دعوة محتاج ناس ما بتبطلش دعوة للنهار ليه عشان نقدر ننقذ الواقع اللي موجود ده مين يشيل هم ال ال الشباب اللي بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى والناس اللي بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى مين يا جماعة يشيل هم الفرقة الداخلية اللي بينا الخلافات الداخلية اللي بينا يعني اكبر مصيبة اكبر مصيبة اكبر مصيبة يعني انا ممكن اقعد اكرر كلمة اكبر مصيبة دي لغاية ما تقولوا ليته سكت اكبر مصيبة والله احنا كسبنا مش ربنا قال لنا صفوا خلافاتكم مع بعض في سورة الحجرات كسبنا ايه اما احنا بايدنا اللي دخلنا امريكا وسطنا عارفين عملنا زي ايه عملنا زي واحد اتشكل مع اخوه في بيته ام واحد منهم جري بسرعة خاف من اخوه جري بسرعة راح لواحد بلطجي مسجل خطر قال له تعالى نجد من اخويا جه البلطجي ذبحه هو واخوه اهو ده اللي احنا عملناه جبنا امريكا هي امريكا مسجل خطر اه مسجل خطر هي اللي رمت القنابل النوويه على الاطفال في هيروشيما وناجازاكي دي مش مسجل خطر هي اللي صرفت المليارات على تنصير المسلمين دي مش مسجل خطر هي اللي ذبحت الناس في فيتنام دي مش مسجل خطر امال مين اللي مسجل خطر لما بلد زي امريكا دي ما هياش بلطجي ومسجل خطر اه ده اللي احنا عملناه حتى وسطنا احنا الواحد بيحزن والله العظيم اما يشوف شاب دخل المسجد كده الشاب كان بعيد عن ربنا خالص دخل المسجد التزم بدأ يتحمس بدأ يربي لحيته شوية تبعد عنه شوية كده تقابله تلاقي فلان ما اعرفش هو اتلم على مين ولا فلان مبتدع والجماعه الفلانيه ضاله والشيخ الفلاني مش عارف ايه يا ابني الواحد بيحزن والله العظيم يا جماعه بيحزن على زي ما بيحزن بالظبط على المتسيبين اللي بيطلعوا على الفضائيات يضيعوا دين الناس ويخلوا الدين شوية حاجات كده ما انتش عارف بدون معالم الواحد بيحزن على المتشددين ليه ليه التعصب اللي ما بيننا ده ليه نهدف في بعض ليه نخبط في بعض لازم نحب بعض يا جماعة الكلام ده انا بقوله لكم وده من اهم الكلمات في الدرس ده انك تتعلم ازاي تكون انسان متسامح قلبك كبير يسع اي انسان داخل اهل السنة والجماعة اي انسان ينتمي الى هذا الدين مسلم داخل اهل السنة والجماعة ده ده اخوك اخوك فعلا عايزين يا جماعة نقول ان يعني لما اقول لك اخوك ده يعني حتة من قلبك يعني فلسطين دي حتة من قلب مصر ينفع ولا ما ينفعش يعني العراق دي حتة من قلب مصر يعني الشيشان دي حتة من قلب مصر حاسس ان اخوانك دول حتة من قلبك حاسس ان اخوانك الملتزمين وغير الملتزمين دول اخوان المتبرجة اللي بره دي اختك اختك العصر يعصر ربنا ده ال... عايزين نحس يا جماعة احنا اخوات قد ايه انما يعني من اسبوعين ثلاثة كده اما تلاقي خطيب الجمعة طالع قاعد يتكلم ساعة عن الاخوة يطلع بعدها شوية ملتزمين ينتموا لفكر معين يبدأوا يهتفوا هتافات معينة فشوية ملتزمين تانيين ما عجبهمش الهتافات يقوموا ماسكين في بعض قدام الناس في الشارع بقينا بنمسك في بعض ونضرب بعض ده ايه ده احنا وصلنا لايه عشان كده يا جماعة ثلاث حاجات ثلاث حاجات بنبه عليهم اشد التنبيه اول حاجة في قلبك في قلبك انت ربنا سبحانه وتعالى بيقول انما المؤمنون ايه انما المؤمنون ايه اخوة يعني هي دي العلاقة اللي ما فيش اي علاقة تانية انما ما فيش اي علاقة تانية بل مش اخوك ده ربنا بيقول ولا تلمزوا انفسكم ده زي نفسك بالظبط يبقى لازم تعتقد ده تجاه كل واحد كل واحد في هذه الامة فضلا بقى ده ده ده اذا كان اعتقدت ده تجاه المتبرجة اللي في الشارع ما اعتقدوش تجاه اخويا وتجاه العاملين لدين الله حتى لو بينه وبينهم بعض الاختلافات ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش التخلف الفكر اللي احنا فيه ده ما ينفعش ال- ال- الضلمة اللي في مخاخنا دي عايزين اهور شوية ما ينفعش الحاجة التانية على لسانك لما السيدة عائشة مصطح ابن أساسة اتهمها في عرضها في حادثة الإفك فأم مصطح عند السيدة عائشة في البيت فوقع منها حاجة فوهي بتجيبها قالت ايه تعس مصطح دعت على ابنها فقالت عائشة اتسبين رجلا شهد بدرا بئس ما قلتي اهي كلمة بئس ما قلت دي عايزة تبقى شعار على لسانك اي واحد يكلمك عن اخوك قول له بئس ما قلت اي واحد يكلمك عن اي حد عامل لدين الله حتى لو بينك وبينه خلافات قول له بئس ما قلت اي واحد يكلمك عن شيخ من المشايخ بئس ما اي واحد يكلمك عن مسلم قول له بئس ما قلت يبقى دي كلمة على لسانك لكل واحد يتعدى على حقوق الأخوة اللي ربنا فرضها علينا في كتابه العزيز الحاجة الثالثة بقى يا جماعة ودي الحاجة العملية قوي بالنسبة لنا يعني انت يا اخي ركبت ميكروباص لقيت مثلا اخ مثلا ملتزم او انت عارف ان ده ملتزم مثلا حاسب له يا اخي خل... حز يا جماعة خليكوا جرأة بلاش ال... الكسوف ده الاخ الكسوفة ده اللي يتكسف يتعرف على اخوه ويتكسف يضحك في وش اخوه لما يقابله في الشارع وهو بيقول له السلام عليكم إيه ده؟ انا ساعات بمشي في الشارع الاقي واحد ماشي اخ ملتزم ما شاء الله اقول له السلام عليكم الاقيه وشه احمر كده ومكسو ايه يا ابني في ايه ايه يا جماعة فين الرجولة وفين الدين وفين الاحساس بالاخوة و... انت اخوك لو في الشارع تتكسف تقول له السلام عليكم يبقى لما نقابل بعض في الشارع السلام عليكم وانت بتضحك الضحكة دي اهم من كلمة السلام عليكم تضحك في وشه يا اخي نضحك في وش الناس نحسس الناس ان احنا ناس بنضحك وناس حلوين وناس ما احناش ناس مكتئبين تاني حاجة ركبت ميكروباص او ركبتي ميكروباص ولقيت اخ او انت لقيتي اخت كده في الميكروباص حاسب له- حاسب له وانت تحاسب لها انت مثلا ربنا رزقك عربية ماشي بالعربية والدنيا الوقت حر نار ولا ماشي بالعربية رايح الجامعة الصبح في الشتاء وكل الناس اللي واقفين الطوابير ديت على محطات الميكروباصات رايح الجامعة اقف يا اخي اركن كده في جنب يا جماعة انا رايح المشوار كذا اللي طريقه طريقي يجي يركب لقيت واحد ملتزم واقف يا اخي والله انا رايح طلخة طريقك طلخة لو طريقك طلخة تعالى اركب معايا انا اتشرف انك تركب معايا نبقى ناس عمليين في تفعيل الاخوة ايه الوقت في الدرس ده انت بتيجي كل مرة لا انت عارف اللي على يمينك ولا انت عارف اللي على شمالك ولا انت عارف اللي وراك ولا اللي في قدامك ما ينفعش يا جماعة اتعرف يا بعد الدرس وقف اتنين كده سا. من غير كسوف والله يا جماعة ده, ده, ده عيب قوي عيب ان احنا بنتكسف من الكلام ده وقف اتنين واتكلم معاهم واضحك معاهم كده و... و... واتعرف عليهم والله يا جماعة انا نفسي اتعرف عليك واحد مثلا عاجبك سمته ولا شكل التزامه روح وقفه قول له يا اخي انا غ... ع- ع- اني احبك في الله ونفسي اتعرف عليك ايه المشكلة يا جماعة فعلوا روح الاخوة وسطنا شوية يعني في ناس صحيح عددهم قليل جدا ولكن موجودين قاعدين يفعلوا روح الخلاف الأمة دي يا معانا الخلافات الفقهية بين المذاهب الفقهية قطعت الأمة 1300 سنة ما ينفعش ما ينفعش الوقت نيجي احنا نكرر المأساة بقى ما بين العاملين دي الله وما بين الملتزمين و... اي واحد بيدخل الجامع ده زي روح حتة من قلبك واللي بره الجامع ده اخوك وزي نفسك ويجب ان يفعل هذا الكلام اللي بي... اللي هيطبق الكلام ده ده فعلا والله ده فعلا انسان ملتزم والله ده اللي عنده دين والله احسن من اللي بيقوم الليل قسما ربي بالذات في هذه الايام اللي الامه فيها ممزقه من احسن العبادات الى الله على الاطلاق اشد من الصيام والقيام احياء روح الاخوه في هذه الامه انك لما تشوف اي واحد كده تروح تسلم على ده وتضحك في وش ده انت ماشي مثلا لقيت طلبه مغتربين بيبقوا غلابه لقيت اخ مغترب كده واقف بيشتري فول ولا حاجه اه، هات له 3 كيلو فاكهه واديهم له هديه مش هيقول لك لا لانه فقير اصلا مش هيقول لك لا انت في نفس الوضع ليك اه، صاحبات مغتربات اخوات مغتربات هات لهم هديه ن- نواسي بعض ونتكافل مع بعض ونساعد بعض ونجري في حوائج بعض والناس لما تشوف صورتنا مع بعض كده تقول هو ده الدين هو ده الالتزام يبقى مين يشيل هم الفرقة الداخلية اللي بينا اوعوا يا جماعة اوعوا حد يتكلم على حد اوعوا حد ولو واحد شتم فيك تذكر قول الله الا تحبون ان يغفر الله لكم انا غفرت لك اللي انت شتمته فيا عشان ربنا يغفر لي يوم القيامة عشان ربنا يغفر لي ذنوبي الكتير الروح دي اللي تبقى بينا والله العظيم ه- هنسحق هنسحق اي ضلال واي باطل على وجه الارض مين يشيل الهموم دي كلها يعني انا قلت لكم من الاول هتكلم كذا هم هموم متنوعة مين اللي يشيل الهموم دي انا مين من يحمل هم الاسلام قلت لكم مين يشيل هم المسجد الاقصى الاثير الحرمة العظيمة دي مين يشيلها مين يشيل هم التنصير اللي بيصرف عليه المليارات مين يشيل هم تخلف دول الاسلام وسط دول العالم كلها مين يشيل هم التخطيط والمخططات الغربية الصليبية تجاه الإسلام مين يشيل هم الطعنات اللي طعن فيها الإسلام في كثير من الدول الإسلامية اللي ما نعرفش عنها حاجة مين يا جماعة يشيل هم انقاذ الناس من النار واخراج الناس من ظلمات الكفر الى نور الايمان مين اللي يشيل هم الفرقه الداخليه اللي بيننا والتسامح نشر روح التسامح والتالف اللي ما بيننا مين يشيل هم الشباب البعيد عن ربنا سبحانه وتعالى مش هنقول الشباب الضايع مش ضايعين ان شاء الله انما الشباب البعيد عن ربنا لو انت شلت هم حاجه من دول فعلا يبقى انت لازم تعمل حاجة كل واحد في المسجد دلوقتي اخ او اخت يختار هم من الهموم دي يختار واحد من الهموم دي يقول ده تخصصي التنصير انا واقف له ازاي يا ابني انا هعمل قناة, قناة نت وهدرس مقارنة اديان وهتكلم و... طيب لا انا الشباب الضايع ده وظيفتي هتعمل ايه يا ابني انا هشتغل ليل نهار في الدعوة انا لسه لي سنتين في الكلية عهدت ربنا ان السنتين دول هيبقوا ليل نهار دعوة كل يوم هجيب خمس صفحات ولا عشر صفحات من بتوع الصحابة وانزل اقولهم لكل الناس يوم ورا يوم هتنمو قدراتي في الدعوة وربنا يفتح على ايدي وربنا هيبعت لي رزق واحد تالت يقول لك انا مخططات الغرب تجاه الاسلام والطعنات دي ما اقدرش اسكت عليها طب هتعمل ايه انا لازم ابقى في حاجه كبير لازم اعمل حاجه كبيره مش حاجه قليله حاجه طب هتعمل ايه يا ابني انا هدخل معهد دعاء وهقرا كتب علم شرعي وهطلب علم وهتمرن في الدعوه وهعمل واعمل واعمل ليه عشان ابقى داعيه كبير عشان ابقى انا كمان ابقى داعيه كبيره الى الله سبحانه وتعالى هو ده الدين يا جماعه هو ده الاسلام هو ده ما دينه انما انك انت مسلم في البطاقه بس ما ينفعش اللي مش شايل هم هذا الدين على خطر عظيم حينما يسال هذا السؤال الثالث في قبره ما دينك الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى ثم اما بعد يبقى اذا زي بالظبط لما تشوفوا شخصية سياسية كبيرة طالع يدي مثلا بيان سياسي تلاقي حواليه حراس الحراس دول ما بيسمعوش كلمة من اللي بيقولها ما بيبصوش على كل عينيهم على ان الرئيس ده ازاي يتحمي على ان الشخصية دي ازاي تتحمي ما بيتفاعلوش مع اي حاجة تحصل هو ده اللي احنا عايزين نعمله مع الاسلام نبقى حراس الاسلام كل مشاعرنا موجهة لنقطة واحدة بس حراسة الاسلام بس ما في ما بتتفاعلش مع اي حاجة الا حراسة هذا الدين فقط هو ده يا جماعة سيدنا موسى لما ربنا اعلمه بمجيء الاجل بتاعه قال ايه رب امتني من الارض المقدسة رمية بحجر يا رب موتني وانا شايف فلسطين بعينيا فضل شايل الهم لاخر لحظة في حياته لاخر لحظة وهو شايل هم هذا الدين واحد هيقول لي يعني اعمل ايه بقى يعني اديني شوية يعني اعمل اعمل ايه انا هديكوا الوقت شوية بدائل كل واحد يركز معايا في البدائل اللي هديها له دي اي حاجة تنفع معاه او ينفع مع حاجة شبهها او يجي في دماغه اي فكرة المهم يعمل اي حاجة المهم انه يبقى عمل حاجة لهذا الدين يعني مكتبة مكتبة الشرايط بتاعة المسجد دي مين اللي عملها شاب من الشباب والمكتبة اللي في الاخر دي مين اللي عملها شاب من الشباب الموقع بتاع ويتو الله اللي عمله اتنين شباب السيديهات اللي بنعملها ونوزعها ونبيعها زي امرأة من طراز خاص زي ساعة القلبة الكل اللي عمل واحدة من شاب من الشباب هو اللي عمل دي وهو اللي عمل دي يا جماعة يعني موضوع ما هو صعب والله يا جماعة احنا بقالنا سنتين مع بعض في شباب وسطنا درسوا فقه وعقيدة وبيدرسوا دلوقتي في شباب وسطنا درسوا تجويد وبيدرسوا دلوقتي في اخوات وسطنا حفظوا القرآن وبيحفظوه دلوقتي يبقى اذا انت قاعد ليه انت مستصعب ايه اكبر موقع اي موقع اسلامي ناجح كان شاب بس او واحد هو اللي بدأه وكان بسيط وربنا بعت له بعد كده اللي يساعده وكبر اي حاجة يا جماعة يعني في ناس مننا او في ناس برانا ما بتروحش اي درس لو معاها عشرة من اصحابها التزم على ايده عشرين تلاتين واحد ايه المانع لو انت مع اتنين تلاتة اصحابك اربعة خمسة اصحابك اتفقتوا كل شهر كل واحد يدفع من مصروفه عشرين جنيه والمجموع بتاع الفلوس تلموه وتجيبوا بيه شرايط دعوية كويسة وتوزعوا في الميكروباصات او توزعوا على الناس او او حاجة قدرتوا ان كنتوا تعملوه ايه المانع يا جماعة ايه المانع الروم بتاعت البلتوك بتاعت الرد على النصارى مين اللي عملها شوية شباب شوية شباب صغيرين عملوها مع بعض اه والله وشوية الشباب الصغيرين دول كانوا بينزلوا من معرض الكتاب الدولي النصارى بيروحوا هناك ي... الاناجيل بقى والكتب بتاعتهم دي افخم طبعات يبقى حالك بنص جنيه وربع جنيه طب هنعمل ايه راحوا طبعا ما ينفعش لو واحد بدقن كده يروح يقول له انا عايز اشتري الحاجات دي هيفهم انه عايز ياخدها عشان يحرقها ولا يرميها فبداوا يتفقوا مع البنات اللي مش محجبات اصلا في المعرض ومع الشباب اللي لابسين سلاسل اتفقوا مع سبعين بنت ومع ثلاث شباب لابسين سلاسل بدأوا يلفوا عليهم في معرض الكتاب خلصوا الكتب كلها اللي عندهم والشرايط اللي عندهم وخدوها في الاخر رموها 30 بنت من السبعين لبسوا حجاب بعدها يعني بفضل الله يعني في ناس بتشتغل في ناس فكرة بسيطة جدا مين اللي فكر فيها لما يشوف معرض من المعارض بتاعتهم ولا مكتبة من مكتباتهم روح اتفق مع خمسة ستة من اصحابك وانت خمسة ستة صحباتك وخلصوا على ال... خلصوا على ما يبقوا حاجات بسيطة والله يا جماعة مين يا جماعة ما انتش عارف تعمل اي حاجة خالص يعني هات ثلاثة من اصحابك واتفقوا على منهج علم صغير او كتاب علمي كده كل ما تخلصوه تبداوا في كتاب تاني وكتاب تالت وهاتوا اي واحد متقدم يتابعكم يبقى انت كده بتطلب علم ه... اعمل اسره اسلاميه في الكليه بتاعتك هات ورقه واكتب اخر احوال الامه الاسلاميه ال- المدميه للقلب وصورها ولزقها في المساجد تفوق الناس بيها اي حاجه اعمل نشره اخباريه عن احوال الاسلام في الكليه بتاعتك اي حاجه ما انتش عارف تعمل حاجه خالص روح يا اخي جاهد في العراق ولا في فلسطين يا اخي يبقى عملت حاجه يبقى استفدنا منك بشيء ما تضحكوش يا جماعه انا يعني اي حاجه يا جماعه اي حاجه يعني من وسط الشباب اللي قاعدين قدام الوقت دول منهم واحد فتح مكتبه اسلاميه اتحمس وعمل حاجه واحد تاني عمل جمعيه خيريه واحد تالت عمل دار تحفيظ قران ما شاء الله بيحفظ فيها عدد شكله قد ايه واحد رابع عمل موقع اسلامي واحد خامس بيدي كلمات في المساجد اي داعيه كبير ومشهور كان ايه اصلا واحد بيلف في المساجد بيدي كلمات عشر دقايق ربنا كتب له القبول والله كنت في القاهره من عده ايام قابلت واحد قال لي انا انا انا يعني صاحبي فلان فلان ده داعيه من اكبر دعاه مصر دلوقتي صاحبي فلان قال لي ده كان سواق تاكسي وكان بيجي بالتاكسي يركن التاكسي بتاعه يبطل شغل بيه يطلع يخطب الجمعه وينزل يركن التاكسي بتاعه تاني يعني واحد مكافح عشان صدقه ده ربنا فتح له بقى من اكبر الدعاء الى الله في مصر دلوقتي ربنا يزيده كمان وكمان اللهم امين يبقى اذا يا جماعه اتشجعوا اتشجعوا يا جماعه اتشجعوا ده احنا يعني الواحد يوصل ازاي للناس كميه الخطر المحيطه بالاسلام الوقت اوصل لكم ازاي كمية المسؤولية اللي انتم مطالبين بيها وهتتسألوا عليها امام الله تجاه دينكم اوصل لكم ازاي كمية العزيمة اللي لازم تتولد جواكم اشد من الجبال انكم لازم تعملوا حاجة لدينكم تخيلوا لو كلنا دلوقتي شباب ورجال وبنات واخوات ونساء خرجنا من المسجد بس كل واحد ما بقاش محمد حسان ولا حاجة لا مش عايزين خرج اشتغل في الدعوة الفردية مع اصحابه والله العظيم يحصل انجازات خرج استثمر الدنيا بتاعته في نصرة الدين يعني لو واحد بس اي واحد قاعد قدامي عنده محل بيبيع فيه حاجة صيدلية بيبيع فيها حاجة دكتور بيكتب روشتات اي حد بيتعامل مع الناس مع اي روشتة او دواء او اي حاجة بيبيعها ادى مطوية صغيرة او لما ربنا يفتح عليه شوية ادى شريط كده تخيل انت في عيادتك كده قاعد والعين اللي يجيلك مع ال- مع الروشتة شريط يا اخي ب- بخمس تمن بتاع ولا حاجة ايه المشكلة شوفوا الدين هينتشر بينا قد ايه لو استثمرنا دنيتنا بس في نصرة الدين شوفوا هنعمل ايه شوفوا تخيلوا لو احنا خرجنا دلوقتي الهموم التسعة ولا التمانية اللي انا قلتها في الدرس دي كل واحد شاف هم واحد بس انفعل بيه وقال انا هخصص نفسي للهم ده هخصص نفسي للثغر ده تخيلوا ممكن نعمل انجاز شكله ايه الموضوع سهل والله يا جماعة بس احنا نشتغل يعني كنت ب- ب- بقول لاخ بعض الحاجات يعني الحاجات اللي في الدرس دي فقال لي الدرس ده نسميه لمن كان له دم يعني اللي عنده دم يعمل حاجه مش معقوله تبقى الهموم دي كلها حوالين الدين وما بيعملش اي حاجه ما ينفعش يا جماعه يبقى اذا اللي عملوا كل الانجازات الدعويه دي والله ما احسن من اي حد في اي حاجه على الاطلاق ولا اي حد يطلع على منبر ويقول لك ده انا اتولدت من بطن امي شيخ تصدقوا يا حبيبي اي حد دعا الى الله كان ايه كلمات صغيرة الدرس ده كان ايه كلمة كلمة ربع ساعة في التهجد من سنتين في رمضان وربنا كتب لك قبول وبقى درس يبقى اذا انت ما تعرفش ربنا كتب لك ايه انت اشتغل وربنا هيبعت لك المدد وهيبعت لك الاعوان وهيبعت ويفرش لك الطريق ورب ده دينه يا جماعة ده دينه والله ده دينه مش دينك انت ده دين بيترتب له من فوق سبع سماوات من شاء ان ينضم اليه فلينضم ومن شاء ان يترك هذه الدعوة فليتركها هو الخسران الدعوة ما هيش خسرانة اي شيء احنا اللي بنتشرف لما بننضم اليه يبقى اذا الهموم اللي انا قلتها دهيت اللي انا يعني يعني طبعا في هموم تانية كتير انما هموم التنصير وهموم الطعنات بتاعت الصليبيين والغرب لينا وهموم الشباب الضايع وهموم الكفار اللي بيموتوا على غير لا اله الا الله وهموم المشاكل الداخليه اللي بينا وهموم اليهود ولبنان وفلسطين والمسجد الاقصى والمناظر اللي تقطع القلب في فلسطين ولبنان الام اللي ماتت بين ايدين ابنها وهو قاعد يعيط عليها والابن اللي مات جنب ابوه وهو مش قادر يعمل له اي حاجه يعني المناظر دي المفروض تطردك في نومك وصحيانك ومشيك وقعدتك تطردك لو انت انسان فعلا صادق يعني قبل ان اغادر هذا المقام يعني التوصيات اللي انا بوصيكم بيها الدروس اللي زي دي مفيش فيها توصيات التوصيه انك تبقى راجل بس وانك انت تبقى راجل ده التوصيه اللي في الدروس اللي زي دي شوف بقى تبقى راجل ازاي شوف المقترحات اللي قلناها المقترحات اللي ده التوصيه ده انما انا بفكركم يا جماعه ان احنا واحد شعبان يعني خلاص ظهر الهلال الذي ليس بعده هلال الا هلال رمضان رمضان جاي يا جماعة رمضان جاي اخطر فرصة تربوية في حياتك واخطر فرصة حسنات في حياتك واخطر فرصة ممكن تقرب منها من ربنا سبحانه وتعالى في حياتك يبقى لازم نسخن ونستعد ليه قدر ما نستطيع آه، كتاب الشيخ محمد يعقوب اسرار المحبين في رمضان كتاب جميل قوي يا ريت تجيبوه من اي مكتبه تبقى موجود موجود فيها وتقروه وتستفيد اللي عايز يسمع الشرح بتاعه يدخل على الموقع بتاع الشيخ محمد يعقوب ممكن يدخل له حتى من الموقع Way to Allah في لينك بيننا وبين الموقع بتاعه يدخل على الموقع ويسمع شرح ال- السلسله دي اللي عايز بقى يدعم علاقته بالقران السنه اللي فاتت بعد العصر في المسجد هنا بفضل الله سبحانه وتعالى اديت شرح ال 30 جزء كل جزء في ساعه موجود على الموقع على ويتو الله ادخل الموقع واسمع كل يوم ادي احنا واحد شعبان اهو لسه ال 30 ان شاء الله كل يوم تسمع جزء النهارده اسمع مثلا جزء البقره واصلي بها قيام بكره اسمع ال عمران واصلي بها قيام بعد اسمع النساء واصلي بعد اسمع اليونس واصلي بها قيام كده وانت ماشي لغايه ما يبقى في علاقه بينك وبين القران يبقى اذا كل دي افكار ما نضيعهاش والافكار فتوح من الله سبحانه وتعالى اخونا الدكتور عبد الرحمن الصاوي يعني بدأ سلسلة جديدة جميلة قوي يا جماعة في الجمعية الشرعية كل يوم سبت يعني بكرة من المغرب للعشاء سلسلة جميلة قوي اسمها الطريق لله السلسلة دي فكرتها يعني فكرتها ذكية قوي انا الوقت عايز واحد لسه بره خالص انت عايز ايه يا ابني اول حاجة فوق من الغيبوبة اللي فيها يبقى كيف تفيق ازاي تفوق طب فقت بقى لازم تتوب يبقى ازاي تتوب طب تبت الى الله ازاي تثبت يبقى ازاي نثبت طب بعد كده وانت ماشي على الطريق هتقابلك عقبات ازاي نعالجها طب بعد كده انت عايز ترتقي وتطلع وساعات تيجي تحاول تطلع ما تقدرش يبقى ازاي ترتقي طب بعد كده بقى انت محتاج تستريح برضه يعني مش كلها جد كده يبقى ازاي تروح عن نفسك واللهو المباح في الطريق طب بعد كده ازاي تموت يبقى إز- يعني سلسله هي عشر دروس تقريبا ماسكه الواحد من او الاخت من اول ما هو لسه بعيد عن ربنا لغايه ما يموت باذن الله فيعني السلسله دي يا جماعه والله بوصيكم بيها وانا بصراحه في غايه السعاده ان ربنا يجزيهم كل خير الاخوه اللي عملوا هذه الورقه ووزعوها بحيث ان احنا نبقى يعني عارفين نبذه عن هذه السلسله فاوصيكم بهذه السلسله باذن الله سبحانه وتعالى معانا كتابين بس كده اسمه في الجمعيه الشرعيه مسجد الجمعيه الشرعيه من المغرب للعشاء كل يوم سبت آه، في كتابين لدكتور خالد ابو شادي اسمهم من الطارق انا رمضان انا رمضان طبعا من الكتب الجميلة جدا اللي بتفتح الذهن في رمضان وعبادات رمضان انا رمضان لدكتور خالد ابو شادي عشان اللي عايزين يشتروهم من اي مكتبة بره من الكتب الجميلة آه، اخرجوا بقى هاتوا شرايط رمضان وكتب رمضان اسمعوا واقروا بحيث انكم تسخنوا آه، مين ياخد ال- الكتاب ده لا احنا عايزين حاجة كده ايه يعني احنا دلوقتي في شهر شعبان كل ليلة في شعبان يقوم بجزء قرآن بحيث على ما يجي رمضان يبقى عرض القرآن على قلبه مرة مين احنا على وش رمضان ما ينفعش يا جماعة اللي انتوا بتعملوه ده يعني- يعني اللي انتوا بتعملوه ده خطر لا احنا عايزين ناس من اللي ورا وناس من ال- الركن اليماني ده ماله طيب الاخ اللي ايوه اللي رفع ايده ده ايوه طيب آه، مين بقى يعني ايه احنا النهارده واحد شعبان يعني بكره اتنين من اتنين شعبان ل 15 شعبان يا اخي كفايه اسبوعين بس يقضوهم صيام عشان جسمه ياخد على الصيام كده في رمضان حاجه بسيطه خالص اهي لا احنا عايزين الركن الركن اليساري طب- طب انا بحرك رفعت ايدك خلاص بس آه، 15 يوم ماشي اتفضل خلاص يا جماعة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم إنا نسألك أن تمد في أعمارنا حتى تبلغنا رمضان اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا أن نستثمر كل لحظة فيه يا رب العالمين اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم بارك لنا في ليلة القدر اللهم اعنا على احيائها واعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب اطل اعمارنا وحسن اعمالنا يا رب العالمين يا رب ثبت قلوبنا على اليقين حتى نلقاك يا رب العالمين اللهم حجب نساء المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اجعل رمضان القادم فتحا على هذه الأمة في عودتها إليك يا رب العالمين اللهم اجعل رمضان القادم فتحا على قلوب هذه الأمة يا رب العالمين اللهم اهد فيه الشباب اللهم اهد فيه النساء اللهم اهد فيه رجال ونساء هذه الأمة يا رب العالمين اللهم صب فيه الإيمان على أهل مصر صبا صبا اللهم صب فيه التوبة على أهل مصر صبا صبا يا الله اللهم اجعل رمضان قادم فتحا على هذه الأمة في عودتها إليك اللهم اجعل رمضان القادم فتحا على هذه الأمة في نصرتها على أعدائها اللهم أرنا فيه من آياتك اللهم أرنا فيه من آياتك في فلسطين اللهم أرنا فيه من آياتك في العراق اللهم أرنا فيه من آياتك في أفغانستان اللهم أرنا فيه من آياتك في الشيشان اللهم إن الغرب قد تكالب علينا اللهم فرد كيدهم في نحورهم اللهم رد كيد المنصرين في نحورهم اللهم رد كيد أعداء الإسلام في نحورهم يا رب اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات اللهم اخرج منا صوامين وصوامات وقوامين وقوامات اللهم اربط قلوبنا بكتابك اجعله ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب هموم همومنا وغمومنا انر به قلوبنا زكي به انفسنا صب به اليقين في قلوبنا صبا يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ذلكم وأن الله الله موهن كيد الكافرين ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب الله